اللي مدوبني في الالوان بيحن عليا ساعات وساعات مرة بتبعتلي عليه سلامات مرة بنظرات مرة بعبارات وداري يا ابويا عشر مرات جوا محيرني معاكي ده ليه جوا محيرني معاكي ده ليه مرة مع قلبي ومرة عليه مرة مع قلبي ومرة عليه ومني بموت عليه السوق بيخلي ما بيني وبينه حدود ويسيبني ليالي وليلة يعود كان وداني لغرام ورماني لغرام ورماني يا عيني عليه وداني لغرام ورماني لغرام خلاني أفكر فيه بعد عني ليه بيهرب مني ليه بيبعد عني بيهرب مني ولا بنساه قصده يقسى عليا ولا يلعب بيا ليه يكون دوا روحي وروح روحي وبيداري هواه قلبي ناداني وياني واعمل ايه بس في هواه واه لما جال راح سابني الدال وراح مني وسابني اغني لوحدي الاسمراني دوبني في الالوان من هنا بدأ الهوى من هنا بدأ الكلام من هنا بدأ الهوى من هنا بدأ الكلام واللي عطشان ارتوى مننا لحظة غرام واللي عطشان ارتوى مننا لحظة غرام من هنا بدأ الهوى من هنا بدأ الكلام من هنا بدأ الهوى من هنا بدأ الكلام واللي عطشان ارتوى مننا لحظة غرام واللي عطشان ارتوى مننا لحظة غرام واللي يعيش من غير هوى هيشوف الويل واللي يعيش من غير هوا هيشوف الويل
من هنا شوقنا ملا كل الوجود والعيون اتبسمت من غير حدود من هنا شوقنا ملا كل الوجود والعيون اتبسمت من غير حدود والليل بقى يحضن طيب سهران ومحدش زي واللي عطشان ارتوى مننا لحظة غرام واللي عطشان ارتوى مننا لحظة غرام واللي يعيش من غير هوى هيشوف الويل واللي يعيش من غير هوا هيشوف الويل
لنا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه لنا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه السود عيونه يا ولد السود عيونه يا ولد السود عيونه ذوبتني وكل الغرام وغلبتني السود عيونه ذوبتني وكل الغرام وغلبتني والله الليالي سهرتني قلت اعمل ايه قدمت المهر مهر غالي وخطفت النجمة من العلالي قدمت المهر مهر غالي وخطفت النجمة من العلالي وخلاص يا قلبي مكتوبالي أعشق عينيه وصحيت على جرح الهوى واللي رماني اللي رماني في الهوى غلب تصالحه لا أنا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله لا أنا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه لا أنا قد شوقه ولا قد جرحه عناب خدوده قربت منهم اشتري عناب خدوده قربت منهم اشتري عناب خدوده حلو يعني قربت منه لمسه اني عناب خدوده حلو يعني قربت منه لمسه اني وبعدت عنه ام نداني ورجعت ليه ليه مغرم صبابه يا زماني والحلو يابا معجباني مغرم صبابه يا زماني يابا معجباني وعطشت تاني لما جاني مادت ايديه وصحيت على جرح الهوى واللي رماني اللي رماني في الهوى غلبت صلحه لا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسعه لا انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه
لجأت على الخاطر لجأت النية عشاك وانا الشاطر تسهر كده عليا لجأت على الخاطر لجأت النية عشاك وانا الشاطر تسهر كده عليا رمشاك يا زنجاني جاب قلبي في ايديا رمشاك يا زنجاني جاب قلبي في ايديا عيني عيني نفسي ولا عيني عيني عيني نفسي ولا عيني تسهر تجنيني ميلي على ميلي يا شوق دواويني الجرح بدعيني وانت المداوية لكان على الخاطر لكان في النية عشاك وانا الشاطر تسهر كده عليا
انا في الهوى شارد لا زاد ولا ضيا والشوق لك قايد سهر لياليا انا في الهوى شارد لا زاد ولا ضيا والشوق لك قايد سهر لياليا انت اللي في الخاطر وانت اللي في النية انت اللي في الخاطر وانت اللي في النية عيني عيني عيني عيني نفسي ولا عيني عيني عيني عيني عيني نفسي ولا عيني تسهر تجنيني وتميلي على ميلي يا شوق دواويني باللجن بتعيني المداوية لكان على الخاطر لكان في النية عشاك وانا الشاطر تسهر كده عليا
ولا بيا ما كنت انا في حالي وايام معديه جيت على بالي من دلك عليا اللي جيت على بالي من دلك عليا عيني عيني عيني عيني نفسي عيني آه، عيني عيني عيني عيني نفسي عيني أسهر تجنيني وتميلي على ميلي لا شوف بواويلي في الجرح تدعيلي
لكن على الخاطر لكان بالنية عشاك وانا الشاطر تسهر كده عليا
داري رموشك عني وداري داري داري ليه بتحب تزيد في ناري ناري ناري داري رموشك عني وداري داري داري ليه بتحب تزيد في ناري ناري ناري قلبي مسلم ليك يا عاشق من اولها مش محتاج عينيكي تكويني بجمالها قلبي مسلم ليكي عاشق من اولها مش محتاج عينيكي تكويني بجمالها مشيت عني وداري داري داري ليه بتحبي تسيبي ناري ناري سهم هواكي في قلبي يلي جمالك آية لو فكرت أخبي عينك بحب هوايا سهم هواكي في قلبي يلي جمالك آية لو فكرت أخبي عينك بحب هوايا وارجع تاني وأقولك قلبي بحبك داري عاشق عمره في ضلك راسم عينك داري وارجع تاني وأقولك قلبي بحبك داري عاشق عمره في ضلك راسم عينك داري داري رموشك عني وداري داري داري ليه بتحب تزيد في ناري ناري ناري مطرح ما توديني للسكة وأيامي حبك بيرسيني وينادي الأحلامي مطرح ما توديني للسكة وأيامي حبك بيرسيني وينادي الأحلامي وارجع تاني وأقولك قلبي بحبك داري عاشق عمره في ظلك راسم عينك داري وارجع تاني وأقولك قلبي بحبك داري عاشق عمره في ظلك راسم عينك داري وشك عني وداري داري داري بتحب تزيدك ناري ناري ناري ليه ما نحلمش ويا الهوى نمشي ليه ما نحلمش ونطال علينا الليل نقول له ما ينامش نقول له ما ينامش ليه ليه ما نحلمش اه نقول له ما ينامش بحلم طول الشوق وبكره لينا يروح يلي القمر من فوق جنبك ما بيبانش بحلم طول الشوق وبكره لينا يروح
بحلم نكون مشوار يقولوا فيه أشعار وفي ليلك أبقى نهار من بكرة ما يخافش بحلم نكون مشوار يقولوا فيه أشعار وفي ليلك أبقى نهار من بكرة ما يخافش من بكرة ما يخافش
ما نحلمش ويا الهوى نمشي ليه ليه ما نحلمش طال علينا الليل نقول له ما ينامش اه نقول له ما ينامش حبيبي يا ملك قلبي بالهوى يا ملك قلبي بالهوى خدني معاك خدني خدني للهوى خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى حبيبي يا ملك قلبي بالهوى يا ملك قلبي بالهوى خدني معاك خدني خدني للهوى خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى حبيبي انت داري بانشغالي ولا حبك شيء خالي انت داري بانشغالي ولا حبك شيء خالي حبيبي يا ملك قلبي بالهوى يا ملك قلبي بالهوى خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى لو صدقت عيوني لو حسيت بحناني كان عينك عشقوني وما كنتش تنساني لو صدقت عيوني لو حسيت بحناني كان عينك عشقوني وما كنتش تنساني وكنت كمان تقولي كمان واغني لك في كل مكان كنت كمان تقولي كمان واغني لك في كل مكان حبيبي يا ملك قلبي بالهوى يا ملك قلبي بالهوى خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى ساعة قلبك يا جميل اتهنى وحجوا مين ساعة قلبك يا جميل اتهنى وحجوا مين اعشق واضحك للدنيا عمرك تلقى حاجة
شمس ديني حور القلوب روح الحبيب سحاب النور وليل وليلاتي بستنى الرجوع واتنحت اهاتي لطفت الشموع واتصبر يا عيني بدموعي وحنيني لو قلبه ناسيني انا عنه مدون يا شمس ديني حور الغروب روح الحبيب اسهاب النور وسهرت بالامان استنى اللي رماني صحيت لي الشمس تاني من البحر الغريب قالت لي روحي نامي خلاص ضاعت اسامي خلاص ضاعت اسامي من شجر الطريق ردت مني عيني بدموعي وحنيني لو قلبه ناسيني انا عنه متوه يا شمس ديني حور الغروب روح الحبيب اسحار النور لو الهوى يباع اروح واودي لو الهوى بياع قلبي حدود بوسطي لو الهوى يباع اروح واودي لو الهوى بياع قلبي حدود بوسطي يا غزالي يا غزالي يا تعب لي حالي يا غزالي يا غزالي لو قلبي خالي مناع لواع ضيع مواعيد وليالي ضياع غساع ومالكش حبيب ولا غالي مناع لواع ضيع مواعيد وليالي ضياع غساع ومالكش حبيب ولا غالي وهي غزالي يتعب لي حالي وهي غزالي يتعب لي حالي يا شاغل لي بالي يا ابو الهوى لواع لو الهوى يبداع وانت اروح واودي يا ابو الهوى بياع قلبي يدق ويسقي
يا ناسيني واه يا ناسيني مجروح داويني واه يا ناسيني واه يا ناسيني امتى تجيني مناع لواع عطشان والمر سقيني ضياع غساع ولا عد حبانا يا عيني مناع لواع عطشان والمر سقيني ضياع غساع ولا عد حدانا يا عيني وهي ناسيني امتى تجيني وهي ناسيني انت تجيني مجروح داويني يا ابو الهوى لواع الهوى ينباع وانت اروح واودي لو الهوى بياع قلبي يدق ويسقي يا غزالي واه يا غزالي يا تعب لي حالي واه يا غزالي واه يا غزالي يا ابو قلبي خالي مناع لواع ضيع مواعيد وليالي بياع غساع
ومالكش حبيب ولا غالي مناع لواع ضيع مواعيد وليالي بياع غساع ومالكش حبيب ولا غالي وهي غزالي يتعب لي حالي وهي غزالي يبعد لي حالي يا شاغل لي بالي يا ابو الهوى لواع
انا انا ولا ولا هنا هنا غيري انا انا انا ولا ولا هنا هنا غيري انا يا انا يا جمالك يا انا يا غرورك انا يا حبيبي انا اللي حشدك انا مش جايلك انا كده طايلك انا من قبل ما اشوفك ودك قدك قدك ولا ولا قدك هنا هنا قدك يا
قد القول وحقول وحقول لا كلامي خيال ولا قول معسول انا قد القول وحقول وحقول لا كلامي خيال ولا قول معسول انا قد القول انا قد القول وحقول وحقول وحقول وحقول لا كلامي خيال لا كلامي خيال ولا قول معسول ولا قول معسول انا كده انا كده انا كده بتكلم بالمعقول انا قد القول انا قد القول وحقول وحقول وحقول وحقول لا كلامي خيال لا كلامي خيال ولا قول معسول ولا قول معسول انا كده انا كده انا كده بتكلم بالمعقول انا قد القول انا قد القول وهقولها لك انا قد القول لو قلبك خيل انا خيالك انا قد القول انا قد القول وهقولها لك انا قد القول لو قلبك خيل انا خيالك ولا هقدر ولا هقدر ولا هقدر ولا هقدر ولا حقدر على بعدك ثانية ولا يقسر قلبي إلا جمالك وأنا قد القول أنا قد القول أنا قد القول وحقول وحقول وحقول وحقول لا كلامي خيال لا كلامي خيال ولا أقول معسول ولا أقول معسول أنا قد القول أنا قد القول وحقول وحقول وحقول وحقول لا كلامي خيال لا كلامي خيال ولا أقول معسول ولا أقول معسول أنا كده أنا كده أنا كده بتكلم بالمعقول
بتكلم جد ما تقولش لحد بتكلم جد ما تقولش لحد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد لو حمل كلام ولا قصده شد ما تقولش لحد حبنا لؤلؤة من أول لؤلؤة
لؤلؤة لؤلؤة
لا كلام ولا رد لؤلؤة ضمها أصلها إنها
لسه في سنها على قد القلب حبنا لؤلؤة
من أول لؤلؤة
لؤلؤة لؤلؤة لا كلام ولا رد لؤلؤة ضمها أصلها إنها
لسه في سنها على قد القد بتكلم جد ما تقولش لحد بتكلم جد ما تقولش لحد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد له حمل كلام ولا قصد وشد ما تقولش لحد
حبنا فرحنا احلام عمرنا حاجة تخصنا
ما تخصش حد
حبنا مسألة
مش متحملة
لا كلام ولا ولا لا حساب ولا عد حبنا فرحنا أحلام عمرنا حاجة تخصنا
ما تخصش حد
حبنا مسألة مش متحملة لا كلام ولا ولا لا حساب ولا عد ما تكلم جد ما تقولش لحد ما تكلم جد ما تقولش لحد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد لو حمل كلام ولا جذب وشد ما تقولش لحد
شريط حياتك قلبت في ذكرياتك رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك هتلاقي حبيب وفالك حقق لك كل امالك يا مشال البسم من فوق شفايفه عشان يديهالك كان هو الدفا والبرد كان حضنه جناين ورد كان حابب فرحك ووقت جرحك كان يبكي بدالك ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة آه لو رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك
لو انت حبيبي بجد كنت عاتبني تعالى حاسبني قبل ما تبعد ولا تسيبني لوم واعتب عليا لو انت حبيبي بجد ما تسيبنيش ما تبعنيش ما تخليش الدنيا انت وهي عليا لو انت حبيبي ما تتخلاش عن قلبي في جرحه تبقى معاه في عذابه وناره ألمه وفرحه وزي ما كان بيسامحك قلبي ما كنت تسامحه ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة آه لو رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك تصالحني وقعدت ياما تحايل فيا وتقول اسفة انا الغلطانة الحق عليا جات تصالحني وقعدت ياما تحايل فيا وتقول اسفة انا الغلطانة الحق عليا كانت حلوة قوي المرة دي غير كل الايام غير كل الايام الايام التانية وانا قاعد في مكاني وهادي ومفيش اي كلام ومفيش اي كلام باين جوه عينيا مش عايز اقول اني مسامح ولا عايز ابين حنية حنية حنية لصالحني وقعدت ياما تحايل فيا وتقول اسفة انا الغلطانة الحق عليا من كتر ما قعدت تتحايل وانا قاعد هادي ومش ساكت من كتر ما قعدت تتحايل وانا قاعد هادي ومش ساكت حاطط وشي الناحية التانية راسم نظرة مش بالساهل مش بالساهل كانت عينها خلاص هتدمع لا الا انت يا احلى عيون مش عارف للعبني بقولها ما انا دايب فيها وبجنون وصالحتها قلت لها لا يمكن ازعل منك مهما يكون مهما يكون كانت حلوة أوي المرة دي غير كل الأيام غير كل الأيام الأيام التانية وأنا قاعد في مكاني وهادي ومفيش أي كلام ومفيش أي كلام باين جوه عينيا مش عايز أقول إني مسامح ولا عايز أبين حنية حنية حنية لصالحني وقعدت ياما تحايل فيا وتقول اسفة انا الغلطانة الحق عليا وعبد قلبك يهمك واقول له يا قلبي لا نمشي ما نسهرش ما نحلمش واقول له يا قلبي لا نمشي ما نسهرش ما نحلمش يقول لي لا لا لا لا لا لا استنى عيونه الحلوة يستاهلوا على مهلوك يا عيني
غريب قلبي ومن يومه بيدي كتير ويتساهل ومهما قعد جوا نومه واقول له ادي اللي يستاهل غريب قلبي ومن يومه بيدي كتير ويتساهل ومهما قعد جوا نومه واقول له ادي اللي يستاهل واقول له يا قلبي لا نمشي ما نسهرش ما نحلمش واقول له يا قلبي لا نمشي ما نسهرش ما نحلمش يقول لي لا لا لا لا لا لا استنى عيونه الحلوة يستاهلوا على
انت النص الحلو وانت النص التاني كلك حلو في حلو وعيونك سحراني انت النص الحلو وانت النص التاني كلك حلو في حلو وعيونك سحراني سهتني وحبيتك لا نسيتني ولا نسيتك سهتني وحبيتك لا نسيتني ولا نسيتك تنساني ما انت النص الحلو انت النص الحس انت النص التاني كلك حلو في حس وعيونك سحراني انت النص الحس انت النص التاني كلك حلو في حس وعيونك سحراني اه يا عيني اه يا سيدي
تفضل يوم والتاني تسأل عليك ملايين تسأل عليك ملايين تسأل ولا حاجة فيك نقصاني طب ليه العيون تنساني وانت يا دوب في ثواني فيك القلوب دايبين بكل البنات بتحبك بكل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين بكل البنات بتحبك بكل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين يمكن عاجبهم دقلك لما العيون تضحك لك طب ما احنا اهو بنشبه لك بس احنا مش عاجبين ايوه احنا مش عاجبين ايوه جايز لخفة دمك ولا عشان مش همك لما البنات تندهلك واخد شمال ويمين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين انا بس عايزك ياللي عايشه في خيالي تملي ياللي انت شمس وظلي واجمل من التانيين واجمل من التانيين اجمل اما انت حب وخلي لك القلوب بتغني لكن صارحني وقولي ليه هما بيك هايمين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك هاتلي قلبك ده وانا قلت البعيد لازمني قصاده هاتلي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازمني وصله اللي راح ونسيب محبتنا اللي جاي هيحل محله محله اه محله اه محل
هاتلي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازمني وصله هاتلي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازمني وصله اللي راح ونسيب محبتنا اللي جاي هيحل محله محله اه محله اه محل مين ده اللي يقدر ما يحبكش مين ده اللي يقدر على بعدك القلب حبك وما قالكش يا ابو العيون بالهوى حال مين ده اللي يقدر ما يحبكش مين ده اللي يقدر على بعدك القلب حبك ولا قالكش اه يا ابو العيون بالهوى حله محله اه محله اه محل هاتلي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازم نوصله هاتلي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازم نوصله اللي راح ونسيب محبتنا اللي جاي هيحل محله محله اه محله اه محل طيرت السلام عشق بالولا انا طيرت السلام عشق بالولا عش قلبي ونمى من غير نمنمة وبسيط انما عايش ملحمة انا طيرت السلام عشق بالولا انا طيرت السلام عشق بالولا عش قلبي ونمى من غير نمنمة وبسيط انما عايش ملحمة يعيش له سمة ينول او سمة والبعض رجوع من غير اللملمة آه نعيش لوزنا عينه الأوسمة يبعض الرجوع من غير اللملمة ويعيش أنا طير في السماء بعشق بالوماء طير طيار عديت أسوار أنا طير طيار عديت أسوار حمت الدار ونزلت بحار وطلعت نهار من للجبار أنا طير طيار عديت أسوار أنا طير طيار عديت أسوار حطمت الدار ونزلت بحار وطلعت نهار من للجبار فالعمر عمار والقلب خضار مش عين في الجنة وعين في النار اه ده العمر عمار والقلب خضار مش عين في الجنة وعين في النار ولا تحزن يوم لا متبسمة أنا طير في السماء بعشق بالوماء علي الوحدة يا علي ليل سما يا ليل يم الضحكة يا حكاية جاية الأيام ويايا شمسك راح تسكن رجلي وعلي علي علي الضحكة يا علي علي الضحكة يا علي ليل سما يا ليل يم الضحكة يا حكاية جاية الأيام ويايا شمسك راح تسكن ظلي وعلي علي علي الضحكة يا علي علي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي علي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي غيرك في الدنيا ماليشي حبك في القلب تمالي وعلي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي علي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي غيرك في الدنيا ماليش حبك في القلب تملي وعلي علي الضحكة يا علي اللي تسمى يا اللي يمه الضحكة يا حكاية هيا الأيام ويايا شمسك راح تسكن ظلي وعلي علي علي الضحكة يا علي
Thank you.
احنا حدانا الفل ويقولوا يا ولا ده حرية يا ولا ويقولوا يا ولا ده حرية يا ولا وردية يا ولا اه يا ولا يا ولا وارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا يا يا يا اه يا ولا ولا يا ولا وارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا يا يا يا اه يا ولا ولا يا ولا وارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا يا يا يا اه يا ولا
للوهم لا لا والحزن لا لا للهم لا لا لا للجاي تعالى ليه استحالة ده الفرح بك أولى ده الفرح حالة والجرح حالة دي دنيا رحالة دوارة هي حلوة وراضية وبسته حالة وياك تعاندها ده المولى رايدها وياك تعاندها ده المولى رايدها وخلي على الله آي يا ويلي يا آي آي آي آي آي يا ويلي آي يا ويلي آه وياك تعرضها ده المولى رايدها وياك تعرضها ده المولى رايدها وخليها على الله صبرك يا قلبي صبرك يا عيني الصبر على المكتوب لا نقول تعبنا ولا غلبنا ده كل شيء محسوب بكرة الليالي هتيجي تاني والفرح لينا يعود بس احنا نرضى قلوبنا ترضى على العيشة والحالة وخليها على الله آه يا ويلي آي آي آي آي آي نهاية ولو حتى ما معاك ابقى معاك وما انتش معايا انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك وبسأل وقلبي بيحلم يوم يرتاح من جراح ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راح وبسأل وقلبي بيحلم يوم يرتاح من جراح ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راحوا انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك ما حبيتش غيرك